أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل التاسع والآيات من واحد لتسعة قصة النهاردة عن راجل ربنا غير مسار حياته بالكامل وبقى ليه تأثير كبير مش بس على الكنيسة الأولى لكن على الكنيسة في كل العصور الراجل ده كان اسمه شاول وكان هدفه في الحياة هو إنه يقضي على أي حاجة ليها صلة بيسوع المسيح وكان الفريسيين وهم اليهود المتشددين بيعتبروا شاول عالم بارع وزعيم للمتدينين وكانوا معجبين بإصراره على محو يسوع من الذاكرة شاول قدر يقنع الكهنة في أورشليم إنهم يدوله سلطة القبض على المؤمنين بيسوع وتقديمهم للمحاكمة هيحكي لنا الحكاية بتاعت النهاردة راجل اسمه لؤى لؤى كتب بإلهام من الروح القدس سفر أعمال الرسل تعالوا نسمع لؤى وهو بيحكي لنا قصة شاول واضطهاده للكنيسة ونعمة ربنا اللي غيرت حياته
اسمي لوقا كتبت كتير عن تاريخ الكنيسة الأولى بعد بحث طويل في كل الأحداث والوقائع اللي تخص يسوع المسيح والمؤمنين بيه واحد صاحبي كان وثني وآمن بيسوع اسمه سوفيروس طلب مني أكتب له عن نشأة الكنيسة بعد ما صليت كتير قوي طلبت مساعدة الروح القدس وسمعت شهادات من شهود عيان كتير شافوا يسوع وجمعت روايات كتير من المؤمنين اللي عصروا يسوع وشافوا معجزاته على الأرض وتعلمت إن ربنا بيشتغل حتى في أصعب الظروف علشان ينفذ خطته قصة شاول مع ربنا من أكتر القصص المؤثرة في الكتاب اللي أنا كتبته علمنا يسوع إننا ما نحكمش على أفعال حد قبل ما نعرف دوافعه الأول ممكن دوافعه تكون طموح شخصي أو الإخلاص لقضية معينة أو يمكن جوع للسلطة لكن ربنا وحده هو اللي كان عارف دوافع شاول في اضطهاده لأتباع يسوع اللي خلى كتير منهم قوي يهربوا من أورشليم لأنهم خايفين على حياتهم شاول فضل يطارد أتباع يسوع لغاية لما وصل وراهم لحد دمشق
شاول المجلس قرر يسمع منك مبررات طلبك انك تسافر وراء اتباع يسوع لحد دمشق
ده نبل منك ومن مجلسك العظيم يا سيدي قيافة أشكركم على منحكم لي فرصة الكلام عن رغبتي للسفر وراهم والان دمشق بلد غريبة عننا المجلس كان عنده شوية قلق وشوية اسئلة عن دوافعك للسفر ومهمتك هناك أنا مسافر ورا الكفر أتباع يسوع وهطاردهم في المجامع هناك أنا عارف إن اللي سافروا من أورشليم راحوا في مجامع دمشق وبيبشروا هناك
كلامك مقنع لكن لما تلاقي الناس الأغبياء دول هتعمل معاهم ايه يا شاول خطتي إني آخد معايا رجالة جداد من حراس الهيكل ولما نقبض عليهم هنجيبهم هنا في أورشليم اللي لاحظته إن الناس دول ما بيقاوموش خالص وهيبقى سهل أوي نرجعهم أورشليم ولما يبقوا ورا قضبان السجن المجلس بتاعنا هو اللي هيقرر مصيرهم
وتفتكر ان ده هينهي انتشار الدين بتاعهم كيهودي مخلص مؤمن بشريعة موسى شايف إننا لازم نحارب الهرطقة دي في أي مكان لكن أنا شايف كمان إن في ضغوط تانية على مجلسكم الموقر ضغوط ايه اللي بتتكلم عنها في رأيي القادة في روما بيحملوا رؤساء الكهنة هنا في أورشليم مسؤولية أفعال أتباع يسوع بس بعد ما أقنعناهم بصلب يسوع اتفاجئوا بإن أتباعه بيزيدوا يوم بعد يوم الحاجة التانية بقى إننا منقسمين من جوانا المجلس ده فيه فريسيين وصدقيين وبيختلفوا مع بعض كتير لو فعلا عاوزين نهزم أتباع يسوع ونقضي عليهم لازم نبقى إيد واحدة قدام خطر وجودهم
طيب طيب يا شاول طيب واضح انك لمست الوتر الحساس لو مفيش حد عنده كلام تاني نقدر ناخد تصويت على سفرك لدمشق زي ما طلبت
يوميها وافق 30 راجل من أصحاب الأرواب السوداء اللي رفض راجل واحد اسمه غملائيل معلم الشريعة أما نقدموس ويوسف الرامي كانوا غايبين عن المجلس لأنهم أمنوا بيسوع المسيح كمخلص وفضلوه على مراكزهم المهمة في المجمع اليهودي وابتدى شاول يستعد لمهمته في القبض على أتباع يسوع بسلطة الموافقة اللي أخدها من مجلس الكهنة وقرر انه يسافر وراهم لدمشق في رحله صعبه وطويله بتاخد خمس ايام من اورشليم لحد هناك
ازيك يا شاول ها خدت موافقه المجلس
الفرحة اللي على وشي تجاوبك على سؤالك يا ألكسندر ممكن أدخل دلوقتي ولا هفضل واقف كده في الشارع؟
انا اسف اتفضل دلوقتي بقى احكي لي على كل حاجه هتسافر امتى اخترت مين يسافر معاك وهتقعد قد ايه في دمشق أسئلتك كتير قوي يا ألكسندر معلش هسافر بعد يوم السبت على طول بيتهيألي إن الرحلة هتاخد لها خمس أيام تقريبا يعني وهتكون صعبة شوية هاخد معايا رجالة من حراس الهيكل اخترتهم بنفسي موثوق فيهم ومليانين حماس أما بقى هقعد في دمشق قد إيه الله أعلم احنا بقالنا ثلاث سنين بنشتغل مع بعض عشان نحقق اهدافنا ايه ما فكرتش تاخدني معاك في رحلتك دي صحيح احنا كنا فريق كويس قوي في السنين اللي فاتت لكن بيتهيألي هنحقق أهدافنا أسرع لو اشتغلنا من هنا ورايح كل واحد لوحده تقصد ايه بكل واحد لوحده
بعد ما أخدت موافقة المجلس على سفر لدمشق اتكلمت مع ناس منهم على انفراد وأخدت موافقتهم يدولك سلطة القبض على أتباع يسوع في السامرة ومنطقة الجليل امم خلتنا اشك فيك يا عم شاول كان لازم اعرف انك بتحكم على الامور كويس وانك هتعرف ازاي تخلينا نخلص من اتباع يسوع اوعدك لو المجلس اداني سلطة القبض عليهم هنا في السامرة هترجع مش هتلاقي حد منهم
شاول والكسندر كانوا من طائفه الفريسيين اللي كانوا متشددين في تطبيق القواعد والقوانين الدينيه الكتيره اللي حطوها الكل كبيره وصغيره في حياتهم كانوا الاتنين مقتنعين انهم كل ما تمسكوا بالقواعد دي كل ما كانوا اقرب لربنا زي كل اللي بيخلقوا لنفسهم قوانين تحافظ على كبريائهم الشخصي وانانيتهم واحساسهم انهم احسن من بقيه الناس يسوع كان بيعلمنا إن البر الحقيقي في التواضع والتسامح والعطف على الآخرين ومحبتهم. يسوع علمنا إن الخلاص هدية نقبلها لما نتوب عن خطايانا ونرجع عن طريق الشر وبكده ننول نعمة الحياة الأبدية. بالنسبة للناس فاكرين نفسهم عارفين ربنا أحسن من أي حد تاني توبيخ يسوع ليهم على نفاقهم كان إهانة ما كانش ممكن يتحملوها. حتى شاول لما كان بيدافع عن طلبه بمطاردة أتباع يسوع في دمشق قال إنهم ناس مسالمين ومش بيقاوموا العنف لكن كراهيته الشديدة ليسوع خلته يقرر يسافر دمشق عشان يطارد المؤمنين
احنا قطعنا مسافة كويسة قوي النهاردة قريب هنوصل للأردن وممكن نبات الليلة دي في مكان بعد ساعة مليان شجر عسكرت فيه قبل كده واضح انك قمت بالرحلة دي لدمشق قبل كده يا حصور ياه كتير قبل ما ابقى حارس للهيكل لو فضلنا نمشي بالسرعة دي كل يوم تفتكر نوصل دمشق امتى؟
معظم أيام رحلتنا هتبقى زي النهاردة مش صعبة قوي يعني لكن لما هنوصل للصحراء معظم الناس ما بتستحملش الحر عشان كده سرعتنا لازم تقل
ايه بطلت خطوتك ليه يا صاحبي؟ صحيح انا خطوتي ضيقة لكن زمان انا كنت رياضي وخطوتي سريعة علشان كده انا قادر اجاريك يا حصور الحقيقة انا عايز ابقى في دمشق قبل السبت الحقيقة أنا ما خدتش بالي من خطوتك يا شاول أنا بهدي عشان الشباب اللي معانا مش مستحملين الحر
مش عارف الطاقة اللي كانت عند شاول دي كانت بسبب بنيانه القوي ولا بسبب النار اللي جواه ورغبته في إنهاء مهمته الشريرة في دمشق الشباب اللي كانوا معاه رحبوا بالسفر الصبح بدري قبل ما تحمى الشمس كانوا بيمشوا ببطء في النهار عشان الحر لكن شاول كان متضايق من البطء ده كان مستعجل عشان يوصل لدمشق ويقبض على أتباع يسوع كانت خطة شاول إنه أول ما يوصل يبلغ تحيات قيافة لكبير الحاخامات في مجمع دمشق أكيد هيكونوا متشوقين يعرفوا أخبار أورشليم بعد كده يبلغهم بالتفويض اللي معاه من مجلس الكهنة ويطلب منهم يساعدوه إنهم يلاقوا أتباع يسوع كان واثق من خطته ومشاعر الكراهية اللي جواه ناحية الكفرة زي ما كان بيسميهم هي اللي كانت بتحركه وتخليه يسرع في خطواته في السفر لكن لما قربوا من دمشق ربنا هو اللي أعلن عن خطته وقوته فجأة برق نور جامد قوي من سحابة زرقاء النور عمى شاول ووقعه على الأرض الرجالة اللي مع شاول شافوا النور وسمعوا الصوت افتكروا صوت رعد
شاول شاول انت ليه بتضطهدني
انت مين؟ و- و- وعاوزني اعمل ايه؟
انا يسوع المسيح اللي بتضطهده قوم روح المدينه وهناك هتعرف تعمل ايه
إيه اللي حصل؟ إيه ده؟ لبان أنت سمعت حاجة؟ فهمت أي حاجة؟
أنا سمعت صوت قوي زي ما يكون شلال زلزال أو تأوهات صوت ريح بس الحقيقة ما فسرتش الكلام مش مهم المهم إن الصوت وقع شاول على الأرض تعال نساعده عشان يقف أنت كويس؟ أنت اتكعبلت إيه اللي حصل؟
انا كويس يا حصور هات ايدك هات ايدك انا مش شايف مش انا مش شايف حاجه خالص مش شايف مش, مش شايف اسندني اسندني طب تعالى اغسل وشك يا شاول يمكن يكون التراب دخل في عينيك لما وقعت على الأرض
متشكر متشكر يا لبان بس انا عينيا ما فيهاش تراب الظاهر ان النور اللي ظهر فجاه عماني بص يا لبان في شوية شجر هناك هم تعال نروح نستريح عندهم شوية احنا لا م- مش هنرتاح خالص لازم اتحرك دلوقتي واروح دمشق أنا شايف إننا لازم نرتاح لازم تريح راسك بعد الوقعة لا.
يمكن عشان كده أنت مش قادر تشوف لا لا لا مش مشكلة تأجيل القبض على أتباع يسوع يوم واحد
لا لا لا لا ال- الأمور الأمور كلها اتغيرت اتغيرت كل حاجة اتغيرت لازم نوصل لدمشق بسرعة
في اللحظة اللي اتعمى فيها شاول شاف نور ربنا شاف حقيقة إن يسوع المسيح هو ابن الله الحي ومخلص العالم في اللحظة دي شاول اتحول من راجل حاقد على يسوع والمؤمنين بيه لواحد من المؤمنين وهو نفسه بعد كده اتعرض للاضطهاد شاول من وهو ولد صغير بيدرس باستمرار وبيعامل نفسه بقسوة وكرس حياته كلها لربنا وللدفاع عن شريعة موسى وهو ده السبب في اضطهاده لأتباع المسيح كان متصور أنه بيدافع عن ربنا ربنا شاف قلب شاول وعرف دوافعه فعمل معاه معجزة غيرت حياته لما قربوا من دمشق شاول كان اتعمى بالفعل لكن قلبه كان شايف الحقيقة قرر انه مش لازم يروح المجمع عشان يساعدوه في القبض على اتباع يسوع لكن ينتظر توجيهات للخطوة الجاية زي ما المسيح اللي ظهر له قال له
حصور احنا قربنا من المدينة
ايوه هندخل المدينه بعد نص ساعه ولازم نروح على المجمع على طول انت عارف المدينة كويس مش كده يا حصور اقدر اقول لك زي ما بعرف بلدي بالظبط بتسال ليه تعرف زقاق اسمه المستقيم ايوه لكن ده بعيد قوي عن المجمع انا عايز اروح الزقاق ده ليه التغيير المفاجئ ده في خطتك يا شاول ايه يعني الحاجه المهمه اللي ممكن نلاقيها في زقاق المستقيم بصراحه انا ما فضلش خالص اننا نروح هناك انا متاكد ان انتوا مش هيحصل لكم اي حاجه هناك انتوا ان- ان- انتوا حتى مش مش لازم تستنوا معايا وصلوني بس لهناك انا مش فاهم يعني ايه اللي خلاك تغير رايك المهم عايزنا نوصلك فين في زقاق المستقيم هعرف المكان لما نوصل هناك بيتهيألي الحر والوعي أثروا على دماغك طيب يا شاول بما إننا بنشتغل بأوامرك وفي خدمتك يا ريت تقول لنا هنعمل إيه بعد ما نوصلك للمكان السري ده لما نوصل هناك هتسيبوني لوحدي وتاخدوا من كيس الفلوس اللي معايا أجرة أسبوعين لكل واحد فيكم وتقدروا ترجعوا أورشليم وهنقول إيه بقى القيافة والمجلس لما نرجع أورشليم تقولوا لهم شاول شاف نور الحقيقة
أعمى ووحيد في أوضة متأجرة في زقاق المستقيم في دمشق ده كان حال شاول الطرسوسي وهو مستني توجيهات المسيح يسوع علمنا إن الإنسان مننا لما بيتولد بالإيمان من جديد بتتغير حياته من النقيض للنقيض وبدل ما كان بيمشي بعيد عن ربنا بيبتدي يمشي في اتجاه ربنا في اليوم اللي مشي فيه شاول على الطريق المترب في اتجاه دمشق اتغيرت حياته للأبد
وانت بتسمع حكاية النهاردة يمكن تكون حسيت ان حياتك ماشية في الطريق الغلط ممكن تكون ما اضطهدتش المسيحيين زي شاول والكسندر لكن تكون عايش من غير ما تعرف القوة الحقيقية اللي يسوع المسيح بيديها واللي ممكن تغير حياتك وتديها معنى وهدف يمكن تكون زي قيافة ومجلس الكهنة في الهيكل اللي كانوا بيدافعوا عن نفوذهم متصورين انهم بيدافعوا عن ربنا كانوا فاكرين ان تصرفاتهم دي هتحفظ مكانتهم في الملكوت ما كانوش شايفين نور المسيح الحقيقي اللي بيوهب الخلاص والحياة الأبدية واللي مش ممكن توصل له إلا بالتوبة عن الخطايا والطاعة لكلمة ربنا في حياتنا ربنا عاوز يكون في علاقة روحية معاك وبيدعوك عشان تستمتع بحياتك معاه مش لازم إيمانك بالمسيح يبقى درامي زي ما حصل مع شاول لكن كفاية إنك تفتح قلبك لنور يسوع وما تبعدش عنه لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص إذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه امين
فاجئتني فاجئتني فاجئتني فاجئتني في الوقت اللي أنا فيه بعيش برا الباب ألقى الجواب من قلبك انت يهزني من قلبك انت يهزني فاجئتني خجلتني خجلتني خجلتني خجلتني في الوقت اللي أنا فيه ماليش بالعقاب أو العتاب قلقك برحمة غمرتني قلقك برحمة غمرتني خجلتني أدهشتني أدهشتني أدهشتني أدهشتني بالحب ده يا أبو قلب كبير قلب الآب ده أنا قلبي تاب لما بحنان قدمتني لما بحنان قدمتني أدهشتني شجعتني شجعتني شجعتني شجعتني أتقدم وبكل الثقة فيك وأنا التراب تفتح لي باب لعرش نعمة يمدني لعرش نعمة يمدني شجعتني فرحتني فرحتني فرحتني فرحتني والقلب سبت وضميري ارتاح بعد عذاب ده الذنب غاب لما التقاك قبلتني لما التقاك قبلتني فرحتني
كنت أعمى لا أرى أين
صديقي غيرتني من أجير لسفيري فكني فدي من أسر مريري يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي ربي أنت كل شيء في حياتي وقت ضيقي أنت تسمع صلاتي وقت حزني أنت نبع تعزياتي يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي
ربي إني أقضي في الدنيا زماني عالما أني غريب فأعاني في السماء هناك بيتي ومكاني يا إلهي